عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة ومع آخر موجز وأهم موجز الجنة الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كانت رحلة طويلة وجميلة قوي بدأناها من أول ما حبينا نتكلم عن كيف أو ما هي الثمرات بتاعة الإيمان باليوم الآخر ثمرات الإيمان باليوم الآخر وبدأناها من سكرات الموت ومرينا بكل أحوال الدار الآخرة في عجالة سريعة كده في رؤوس أقلام موجز أنباء الآخرة لكن وصلنا لأهم موجز وحبيت أن يكون آخر موجز اللي هو أهم موجز في حياتنا أن يكون طويل شوية وهنعمل خمس حلقات بداية النهاردة لكن نصيحتي لكل إخواني وأحبابي اللي قاعدين قدامي دلوقتي ارجعوا بقى لبرنامج كنا عملناه هنا على قناة اقرأ الجميلة المباركة برنامج اسمه يوم في الجنة 29 حلقة عن وصف الجنة بشكل كده أتمنى إن شاء الله أن أنتوا تستمتعوا بيه أوجزت ال 29 حلقة في خمس حلقات عشان نتكلم عن وصف الجنة لان يعني كده كده ما دمنا هنتكلم عن موجز انباء الاخره لازم طبعا نختم الرحله بجنه الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن الجنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث قدسي اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لقاب قوس في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب يعني خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح لو أن ما يقل ظفر حتة كده قلامة أو قلامة من ظفر تخيل آه لو أن ما يقل ظفر أو ظفر والقراءتان صحيحتان مما في الجنة بدا يعني ظهر يعني لو حتة قد كده من اللي في الجنة ظهرت لينا كأهل الدنيا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض يا خبر أبيض حتة قد كده لو ظهرت من الجنة لتزخرفت لها خوافق السماوات والأرض أمال الجنة نفسها قد إيه وشكلها ايه وجمالها ايه وده اقل واحد في الجنه هيمشي في ملكه 2000 سنه بقول لك حته من ال 2000 سنه حته قد كده تخيل يتزخرف لها خوافق السماوات والارض ولو ان رجلا من الجنه ولو ان رجلا من اهل الجنه بدا خد بالك بدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم الله اكبر عشان تعرف بس قدر الجنه يا جماعه ده الحور العين ربنا يا رب يرزقنا وإياكم قولوا أمين لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من, خصلة من شعرها بدت من السماء لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب الجنة لا تخطر على قلب بشر ولذلك تعالوا بقى نبدأ بقى في وصف تفصيلي كده بسيط جدا جدا طبعا كلها رؤوس أقلام عن الجنة الجنة كم باب؟ ثمان أبواب قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد بسند صحيح الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب قال جل وعلا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله العجيب في الموضوع ان احنا هنبقى في الجنة ملوك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا قال أبو سليمان الداراني فمن الملك الكبير أن العبد يكون في قصره في الجنة أو في خيمته في الجنة والخيمة من لؤلؤة المجوفة فلا يدخل الملك عليه إلا بعد أن يستأذن من الغلمان يعني يقول للغلام بتا... اللي بي... الغلمان اللي بيخدمه أهل الجنة يقول له استأذن لي على ولي الله فيخش يستأذنك قبل أن يدخل الملك هو ده ملك عظيم جدا في الجنة وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في الختام قبل بقى آخر واحد يخش الجنة قلنا يا جماعة إن قبل ما الإنسان يخش الجنة لازم يتنقى لازم يتظبط لازم يتنظف في عينين عين يغمس فيها يا جماعة فيغسل من الحقد والحسد والرياء والنفاق والكذب والخيانة كل امراض القلوب البشعه يتغسل منها عشان الجنه ما ينفعش ده في الدنيا حسد يعني واحد بيبقى راكب عربيه تعبانه وبيحسد واحد عشان راكب عربيه جديده وممكن يجيبه عين يخلص عليه امال في الجنه بقى وما بين الدرجتين مسيره 100 عام ده نعيم لا يخطر على قلب بشر فلا بد ان ينزع الغل والحسد والحقد من القلب عشان ما بقاش في تحاسد وعشان اي واحد في الجنه لا يرى ان احدا افضل منه منزله ابدا وده من كمال النعيم فيرسل في عين يتغسل فيها من الحقد والحسد والرياء والنفاق والكذب والخيانه وكل الاشياء ديت والعين الثانيه يتحط فيها فيطلع في صورة أهل الجنة في شكل أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة في طول آدم عليه السلام يعني سبحان الله ستون ذراعا في السماء حاجة بقى كده ما شاء الله نفسك يوم القيامة نخلة داخله الجنه عشان تتمتع بقى بالجنه ما ينفعش يبقى ايه بالحجم ده ما ينفعش تمشي في الجنه فلازم تبقى حاجه طويله قوي كده في بقى روايه وان كانت ضعيفه ان الناس يبعثون يوم القيامه على جمال يوسف عليه السلام وحكمة زكريا عليه السلام وصبر أيوب عليه السلام وقوة موسى عليه السلام وخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله وإن كان طبعا ما عندناش دليل على الرواية ديت وده من باب الأمانة العلمية اللي احنا اتفقنا عليها يبقى إذا لابد من تهذيب المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة السؤال مين أول واحد تتفتح له أبواب الجنة؟ طبعا معروف صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا قال آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من فأقول محمد بن عبد الله فيقول بك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله امشي ورا النبي تكسب امشي ورا النبي تخش الجنه أبى الله أن يجعل طريقا إلى الجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي واللفظ للترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبي اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى طب تأويل الكلام ده كله إيه؟ قال له فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها دي عزومة ده النبي عزمك في الجنة النبي مستنيك في الجنه يا رب اجعلنا من اتباع النبي محمد يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. يوم القيامه احنا قلنا الجنه ليها ثمان ابواب. هتلاقي اجمل باب وافضل باب في الثمانيه كلهم اجمل باب فعلا. تخيلوا باب ايه؟ قولوا كده باب بر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن الوالد اوسط ابواب الجنه اوسط يعني احسن. كان النبي اوسط قريش نسبا يعني احسن قريش نسبا طب في احاديث تانية بتدل على ان في ابواب اه طبعا حديث رواه البخاري ومسلم عجيب جدا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم قال من تصدق او من انفق زوجين من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه خد بالك فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه وان كان من اهل الزكاه دعي من باب الزكاه وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان باب مخصوص للصائمين اسمه باب الريان والري ضد العطش يعني اللي هو عطش نفسه في الدنيا يروى من هذا الباب وهو داخل بفضل الله وهناك حديث أيضا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون خد بالك فيقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون فإذا دخل الصائمون أغلق الباب فلا يدخل من هذا الباب أحد غيرهم هم بس اللي يخشوا من باب الريان طيب أول الأمم اللي هتخش جنة الرحمن سبحانه وتعالى ودي محتاجة سؤال طبعا انتم يا موحدين انتم يا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي بيقول كما عند احمد باسناد حسن إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقول كما في الحديث الذي رواه مسلم قال نحن الآخرون الأولون خد بالك هم 70 أمة آخرهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش إحنا آخر أمة بس يجي يوم القيامة بقى إحنا أول أمة الله أكبر نحن الآخرون الأولون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة الله طيب الجنة هو في 67 امه في في 70 امه عفوا ايوه في 70 امه طب ال 70 امه دولت هيبقى عدد اللي هيخش الجنه منهم النسبه قد ايه تصدقوا والله العظيم واقسم لكم بالله وهجيب لكم الدليل 70 امه كامله احنا احنا الامه رقم 70 تلتين الجنه تلتين اهل الجنه مسلمين والتلت يتوزع على المؤمنين اللي كانوا موجودين في 69 امه الدليل يا شيخ محمود عشان انت عارف احنا عايزين حاجه نقول الحديث ده صحيح حديث رواه احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اهل الجنه عشرون ومائة صف طبعا مش صف كده صغير زي بتاع الجمعية لا ده يعني ايه صف بقى ممكن يبقى من أول الكرة الأرضية الأخيرة يعني قال أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون مسلم انت من ضمن الناس اللي هيخشوا ويملوا تلتين الجنه والتلت الباقي يتوزع على 69 أمة ربنا يجعلنا وإياكم من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكمل مع بعض نعيم الجنة في أول جزء ليه ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن النعم العظيمة جدا جدا يا جماعة في ناس فقراء كتير عاشوا في الدنيا وتعذبوا واتبهدلوا وحسوا كده يعني بأن قلوبهم انكسرت ربنا بقى يجبر كسرهم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة واحد عانى كتير واتحرم كتير ومرض كتير وابتلي كثيرا والناس بهدلته وتعبته لكنه راضي عن ربنا سبحانه وتعالى وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى وما عندوش أي اعتراض على قدر ربنا فيؤتى يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة غمسة واحدة الغمسة دي ما تساويش ربع دقيقة حتى ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط هو ما بيكذبش هو فعلا الغمسة نسيته كل حاجة ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اطلعت في الجنة بصيت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ويخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم بأن الفقير اللي انكسر قلبه واتحرم وما كانش لاقي ياكل ما كانش يلاقي لقمه نظيفه ولا هدمه نظيفه ولا يلاقي بيت بيت كويس يعيش فيه يوم القيامه ربنا يكرمه انه يخش الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام اي بنصف يوم من ايام من ايام الله وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون قال صلى الله عليه واله وسلم فقراء المهاجرين حديث فين؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أي بخمسمائة عام في روايه تانية عند الترمذي باسناد حسن بدل كلمه فقراء المهاجرين المهاجرين دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فقراء المؤمنين الله ارتاحت قلوبنا كده عشان ما يقولش الصحابه بس لا فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بنصف يوم اي ب 500 عام السؤال اللي بعده كم عدد درجات الجنه الحقيقه عدد درجات الجنه اختلف فيها العلماء اختلاف كثير جدا او اختلاف كبير جدا هم كم درجه والذي وصلت إليه أن درجات الجنة لا تعد ولا تحصى لكن منها 100 درجة مخصوصة للمجاهدين في سبيل الله والدليل على ذلك أن بعض الناس قالوا أن ده اجتهاد من بعض أهل العلم قالوا أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن واستدلوا بقول النبي كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ارتقي اطلع في درجات الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يبقى إذا هو بيرتقي كل آية درجة كل آية درجة يبقى بعضهم قال إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن وأنا أقول لحضراتكم إن على الأقل في منهم 100 درجة مخصوصين للمجاهدين وهذا ما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام خد بالك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ما تقولش يا رب بس ورا الباب وادخل وخلاص لا خلي عندك همة انت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ليه؟ قال عشان في أربع حاجات فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وأهم حاجة اللي جاية بقى وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا رب ارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى تعالوا نشوف وصف بقى حبايبنا وأهالينا وأصحابنا و- و- والناس اللي بنحبهم وهم داخلين الجنة وصفهم بيبقى عامل إزاي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر الله يا رب اجعلنا منهم يا رب ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون أمشاطهم من الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة المجمرة اللي بتحط فيها البخور المجمرة نفسها اللي هيتحط جواها البخور هي أصلا مصنوعة من العطر ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء الله ده وصف أهل الجنة وهم بقى لسه داخلين من باب الجنة طيب ليمنا بقى على المفيد هناكل ايه في الجنه بصراحه جوعنا اه اول وجبه هياكلها اهل الجنه ايه يا جماعه فاكرين حضراتكم الحديث اللي رواه مسلم ودايما سامحوني بقول لكم بس الحديث فين عشان لو حد حب يدور بعدين يدور حديث رواه مسلم ان عبد الله بن سلام وده كان حبر من احبار اليهود فراح يسال النبي شويه اسئله كتيره وكانت اسئله مهمه جدا فكان من ضمن الاسئله بيقول له ايه؟ بيقول له يا رسول الله ما اول وجبه ياكلها اهل الجنه؟ قال له زياده كبد النون اي زياده كبد الحوت اعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال فما الوجبه التي على اثرهم؟ الوجبه اللي بعديها على طول مباشره لو هم هيفطروا كده يتغدوا ايه؟ قال ينحر لهم الثور الذي يأكل من أطراف الجنة قال فما يشربون بعد ذلك هم كلوا زيادة كبد النون وكلوا من الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة قال فما شربهم بعد ذلك قال من عين فيها تسمى سلسبيلا أول شوية مية تدخل جوف حضرتك يا آه، يا إيه يا يا يا حبايبي اللي ربنا يكرمني ويكرمكم آه، ونخش الجنه واقول لكم يا اهل الجنه بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى يشرب من عين تسمى سلسبيله. طيب اول شربه برضه هنشربها قبل السلسبيل من السلسبيل ده لما نخش الجنه قبل السلسبيل حوض النبي صلى الله عليه وسلم هنشرب شربه من نهر الكوثر نهر الكوثر في فين في الوسيله اللي هي اعلى درجه في الجنه الميه بتاعته نازله من مكان لا يعلمه الا الله فعملت حوض في ارض المحشر طول الحوض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن أو أبيض من الثلج باختلاف الروايتين وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا طيب طعام وشراب أهل الجنة بقى بعد كده الفاكهة والطيور وما تشتهيه الأنفس بقى اللي أنت عايزه اقعد فكر كده نفسك تاكل إيه واحد مرة بيهزر معايا بيقول لي الجنة فيها مش قلت له بدود يا حبيبي يعني أنت عايز يعني كل ما تريده في الجنة إن شاء الله تلاقيه في الجنة اللي يخطر على بالك نفسك تاكل مش عارف شوف اي حاجه لان لهم فيها ما تشتهي انفسهم اللي تتمناه في الجنه هتلاقيه بفضل الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون في الجنه يا حبايب قلبي لو حبيت تاكل تفاحيه على الشجره التفاحيه تنزل لك لحد عندك لان ربنا قال كده قال قطوفها دانيه تنزل لك وتقول لك يا ولي الله لقد سخرني الله من اجلك فلا تتعب نفسك تنزل لك التفاحه الطير ماشي طاير قدام عينيك قلبك اشتهى الطير ي- يخر بين يديك مشويا مش لسه هتذبح وتنظف وتعمل يخر بين يديك مشويا والشراب قال جل وعلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الله لا في آيات تانية بقى بتوضح لك إن كل مؤمن يا جماعة ليه أربع أنهار في الجنة عارف حضرتك لما تروح كده آه، تصيف ولا تروح تتفسح في حتة وتقول نفسي أقف في حتة كده ما تكونش مكشوفة عايز أنزل كده أنا وولادي وزوجتي وننبسط كده مش عايز حد يشوفنا مش عايز حد مش عايز أرتكب معصية بس نفسي أنبسط وأتفسح هناك حبيب قلبي ليك مش جزء في شاطئ مش شواطئ مخصوصة مش كابينه مش شاليه لا ليك اربع انهار بتوعك انت لوحدك انهار اه والله وانهار ملهاش حفره انهار تجري على سطح الارض الجنه في غير اخدود يعني كده فوق السطح كده في غير اخدود وما تدلقش قال جل وعلا مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسٍ وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الله مثل الجنة التي وعد المتقون لأن ربنا وعدنا بها خد بالك فيها انهار من ماء غير آسن ما بيتغيرش ابدا ولا ب... ولا بيحصل فيه اي حاجه وانهار من عسل وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين عمرك سمعت عن خمر لذة للشاربين ده في الجنه بقى سبحان الملك وانهار من عسل مصفى على وش ارض الجنه كده وما يجيلوش اي شائبه ولهم فيها من كل الثمرات وفوق ده كله ومغفره من ربهم طيب هم اهل الجنه بياكلوا ويشربوا ليه يا جماعه هم هيجوعوا ابدا هم بياكلوا وبيشربوا من اجل المتعه هم مش حاسين بجوع ولا اي حاجه لكن بيستمتعوا في الجنه عايز اتمتع عايز اكل كلت كلت كلت كلت كلت وشربت شربت بطني اتملت اودي الاكل والشرب فين الجنه ما فيهاش ما فيهاش حمامات ما فيهاش تواليت لان ما ينفعش الجنه يبقى فيها كده فيحصل ايه مجرد ان بطنك تتملي فتنوي مجرد نية فقط انك تتخلص من الاكل اللي في بطنك والشرب فيفيض على جسدك رشحا كرشح المسك فيستمتع كل من حول او كل من حولك برائحة المسك قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة يعني تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يمتقطون ولا يتغوطون فيها والحديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية تانية قال آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك الرشح بتاع حضرتك والرشح بتاع حضرتك مسك يفيض على اجسادكم يا الله ناويين نتوب النهارده يا جماعه عشان نخش الجنه ناويين نقدم ايه عشان نخش الجنه ناويين نعمل ايه يا ريت نعيد حساباتنا عشان نكون فعلا اهل لدخول الجنه ولن ندخل الجنه الا برحمه الله سبحانه وتعالى نكمل مع بعض حديثنا في الجنه الحلقه القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته